هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله هنا المدرسة الربانية وهذا فرع العقيدة منها وفيه شرح العقيدة الطحاوية وهذا هو الدرس الثامن عشر بعد المئة في شرح الح... العقيدة الطحاوية وقد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في الفقرة التاسعة والخمسين ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم وقفنا في اللقاء الماضي مع هذه الفقرة وقلنا أن عقيدة المسلم غاية في الدقة والإتقان يعني مز... قلبه يا عم عبد الله مضبوط على الشعراية في الحب والكره في الخوف والرجاء في الولاء والبراء في كل شيء في الحلال والحرام بينهم وبين بعض بين الكبر والعزة بالله شعرة فعقيدته مضبوطة بالشعرة دقة بالغة إنها تنزيل الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أتقن كل شيء الذي كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار سواء لذلك بنقول ايه هنا ان نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم شوف نرجو ده الضابط اتنين ان يعفو الله عنهم تلاتة يدخلهم الجنة برحمته اربعة لا نأمن عليهم خمسة لا نشهد لهم بالجنة دي كلها ضوابط في حق المحسنين اللهم اجعلنا منهم وقلنا قبل ما نشرح ونوضح الكلام ده اكتر نعمل ايه نفهم مين هم المحسنين دول اللهم اجعلنا منهم وقلنا ان الاسلام ثلاث درجات اسلام وايمان واحسان واعلى درجه هي درجه الاحسان وقلنا من عجب ان الله اشترط لكمال الدين ان يكون العبد من المحسنين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دول اللي ربنا بيوصفهم من اهل الجنه لان الايه دي كانت تعقيب على قول الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى اثنين قال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا ثلاثه ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن يبقى في الثلاث ايات دول وليس لهن جن من جنسهم من جنس هذه الايات رابعه اشترط الله الاسلام ان يكون الاسلام وهو محسن الاحسان كلنا عارفينه ان تعبد الله كانك تراه درجه عاليه جدا ان تعبد الله كانك تراه ف هذه الدرجه العاليه لازمة ولذلك نسمي هذا مما يدعوك الله به إلى علو الهمة أن تعلو همتك أنك تريد أن تكون من المحسنين مش تكتفي بمجرد أنك أنت تكون مسلم علو الهمه لماذا نرى في ايامنا مسارعه الناس الى الرخص والى الحد الادنى من الدين والى ان يقول يا عم دي سنه وينتشر بين الناس ان السنه اذا عملها اجر واذا ما عملهاش ما عليهش حاجه لحد ما جه يسال سائل لو ان الوقت التشهد الاوسط في الصلاه سنه ممكن اسيب التشهد الاوسط متعمدا ده وصلنا له نتيجه ايه نتيجه ان الاخوه كلامهم انما يحسن الترخص العلماء أما التشدد فيحسنه كل واحد يبقى ده المنهج عند الناس إن العلماء دول هم أصحاب الرخص هم اللي بيعرفوا يترخصوا ويستدل يقول لك إن الله يحب أن تؤتى رخصه طب ما تكمل الحديث ده كما يبقى الأصل أنه يحب أن تؤتى عزائمه يحب أن تؤتى عزائمه ده الأصل وشبه عليه كما يحب أن تؤتى عزائمه يحب أن تؤتى رخصه في موضعها دي في موضعها ودي في موضعها وقلنا أن رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل دي وعمل دي أخذ بالعزائم كنا في سفر وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزائم اهي والتانية ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاة الفريضة يحمله رجلان ورجلاه تخطان الارض ما مش قادر يدوس على رجله واتنين يشيلوه يخرج الى الصلاة وقصادها برضه ان الرسول صلى عليه وقع عن فرس فصلى في بيته جالسا اخذ بالرخصة يبقى ياخذ بالرخصة في موضعها وياخذ بالعزائم في موضعها ما يبقاش حياته كلها رخص وانا قلت نبهت الكلام ده قبل كده كتير قلت تجد في بلدكم مفيش حد بيمسح على الشراب الا الاخوه والاخ يدخل حمام المسجد والشراب يغرق اغسل رجليك بقى لا يمسح على الشراب بتمسح على ايه على الميه الى اخره في مثل ذلك من احوال كثيره جمع التقديم والقص قبل ما يسافر الى اخره كل دي يعني ترخص مهين احيانا من بعض الاخوه اين علو الامه الهمه اين الاخذ بالعزائم اين القوه في دين الله واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ما بنقولش ما فيش رخص في رخص ولكن في موضعها عندما يحتاج اليها حاجه المضطر يبقى يترخص اما ان تبقى حياتك كلها كده رخص هذا تاباه نفوس العليه المحسنون هم اعلى مراتب الدين المحسنون هم الذين يعبدون الله كانهم يرونه طيب ثمرات هذا الاحسان واحد الحب جاءت ان الله يحب المحسنين خمس مرات في القران خمس مرات التاكيد على ان الله يحب المحسنين سؤال ما حاجتك لحب الله ما حاجتك الى حب الله فاهم السؤال يعني ايه السؤال آه يعني ايه السؤال آه يعني قد ايه انت محتاج حب ربنا انت محتاج ربنا يحبك محتاج دي ردوا على السؤال طب محتاجها قد ايه انت محتاج ربنا يحبك انت وقفت مع نفسك واقفه وقلت كده انا انا انا نفسي ان ربنا يحبني انا محتاج محتاجها في حياتي فعلا ان ربنا يحبني ما هي حاجتك لان يحبك الله للاسف انت ما عندكش اجابه للسؤال ده انت مش فاهم السؤال ده لانك ما عشتش المعنى ده قبل كده هو ده المحسنين ما حاجتك الى حب الله ايه حاجتك يا عم رضانا الى حب الله اقول انا حاضر اكثر من حاجه الجسم الى الروح حاجتك الى ان يحبك الله اشد من حاجه العين الى نورها والبدن الى الروح حاجه شديده جدا لان الذين لا يحبهم الله فيتقلبون في مقته وغضبه هم المعذبون في الارض الذين يحبون غير الله او يحبهم غير الله معذبون بهذا الحب عشان كده يا عم حسين تلاقيهم بيقولوا الحب عذاب مش كده يقولوا حبك نار صحيح هم اللي بيقولوا هم اللي بيقولوا ان الحب كده وكل من عشق امرأة احنا بنسمي اللي بيحب امرأة اسمه ايه اسمه عشق ما اسموش حب الحب لله الحب الحب اللي هو الحب الصحيح الحب في الله لكن المحرم اسمه ايه عشق كل من عشق امرأة عذب بها ولا بد صح ولا لا اسألهم ما تسألنيش انا وكل بيت بني على الحب بين الرجل والمرأة بيت في النهاية فاشل اسألهم ومعذب ما بنقولش ما تحبش مراتك لا حبها الحب الشرعي الصحيح وهي تحبك الحب الشرعي الصحيح اذا انضبط الامر بشرع فان الله يرعى هذا البيت وهذا الحب وينميه ويعيش بضوابطه لو انت وصلت للدرجة دي درجة انك تعبد الله كأنك يعني وانت واقف في الصلاة ينصب وجهه الى وجه عبدك كأنك واقف وقدام عينيك ربنا كأنك اللي زي ده يسرح ازاي ازاي ازاي وهو شايف ربنا كأنه يرى الله في الشاهد هنا ان الحب ده ان الله يحب المحسنين مرتبط باعمال اسمع اول ايه تاتينا في القران في البقره وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين وانفقوا في سبيل الله قال جل جلاله واحضرت الانفس الشح لو قريتها صح واحضرت الانفس الشح يعني احضر الله الانفس الشح يعني الشح مغروس في جذر النفس طبيعة بشرية قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور هو الإنسان كده علة بشرية يا جماعة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن الشهوات مزينة دي علة بشرية الشهوات مزينة في أعين الناس دي علة في البشر كلهم إن الشهوات في عينيه حلوة مزينة جميلة نفس الشيء الشح ده علة بشرية من عللك البشرية الشح وتؤمر بالإنفاق جاهد نفسك بقى إنك تجاهد نفسك وزي ما أقول كده إن الشح مش فلوس بس يا جماعة ده الشح بيبقى الشحيح ده بيبقى شحيح في كل حاجة يمنع ما لا ينفعه هو شحيح باصله بطبعه فعشان كده ما بيديش لا فلوس ولا عواطف ولا ولا كلام ولا اي حاجه هو شحيح في حياته كلها يبخل بما لا ينفعه حاجه موجوده جنبيه يضر هتضره وبرضه مش عايز يمشيها ليه بخيل صحيح عشان كده بنقول ايه ان من الاحسان ان يكون الانسان كريما ان يكون الانسان ايه كريما, كريما بذولا معطاء جوادا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلي عليه صلى الله عليه وسلم هي دي حد الجود ألا يخشى الفقر لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا اثنين ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الحكمة مش عشان كريم وجواد ومعطاء وبذول يبقى يهلك نفسه ربنا قال كده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وزي ما قلنا قبل كده ان الجود الخلق المحمود بين خلقين ذميمين بين التبذير والإسراف وبين الشح والتقتير الوسط بينهم الجود والكرم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الآية الثانية فيها الإنفاق برضو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دايما يجي الإحسان في عقب المعاملات لأن زي ما قلنا كده إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ده معنى ده ايه معنى حال حال يعني ايه مش حاجة ملموسة لكن تبان بقى في مردها في التصرفات وانت بتتصرف مع الناس بتتصرف ازاي في انفاقك حين تؤذى هي دي حين تؤذى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين ثلاثة الربانيون قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم آه الربانيون يعيشون لله نسبتهم رباني نسبة إلى الرب يعني بلغتنا العامية بتاع ربنا ده الرباني فالرباني يا رب ماليش غيرك الرباني حين يتصرف بربانية فإنه تجد وما كان قولهم إلا ما إلا تفيد الحصر والقصر يا عم كمال ها؟ وما إلا وما كان قولهم إلا ما قالوش إلا دعاء دعاء فقولهم دعاؤهم ودعاؤهم قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا قولوا آمين وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ايه في دي دنيا اقراها تاني كده ربنا اغفر لنا ذنوبنا ها واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ايه دنيا في دي ردوا علي ومع ذلك ربنا قال فاتاهم الله ثواب الدنيا من غير ما يسالوه فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة حسن هي اللي خلتهم من المحسنين عشان كده ادعوا الله أن يمن عليك بالإحسان فآتاهم دي هدية عطية من الله جل جلاله فآتاهم الله ثواب الدنيا و وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين اللهم اجعلنا منهم يا رب أربعة الآية الرابعة قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية نعوذ بالله من قسوة القلوب يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين عايز عايزك تفهم ايه ان التعامل مع الله انت لما تتعامل مع الغفير اللي عندكم في البلد غير اما تتعامل مع ضابط شرطة في القاهرة الامر يختلف شوية كتير غير اما تتعامل مع شيخ غير اما تتعامل مع كالناس في الشارع غير اما تتعامل مع آه مع ابوك وامك ماشي غير اما تتعامل مع الله لا لا ده انا مش بتكلم على اعلى واوطى انا بتكلم في نوعيه التعامل نوعية التعامل أنا قبل كده صيغتها صيغة تانية قلت إيه إن الشرع العظيم جعل تعاملك مع بنتك غير تعاملك مع مراتك غير تعاملك مع أختك غير تعاملك مع أمك غير تعاملك مع خالتك وعمتك غير تعاملك مع بنت عمك وبنت عمتك صح ولا لا وكلهم نساء حتى في حلالك اللي هي أمك وعمتك وخالتك وأختك وبنتك ومراتك التعامل مختلف في حق ده اسمه علم المعامله علم الايه المعامله عشان كده لما الناس ما اتعلمتش العلم ده علم المعامله ما بقاش في ضوابط في معاملته بين اخته و- وامه او بين آه، إ- الى اخره اللخبطيشن الح- اللخبطه الحاصله في في المشاعر والاحاسيس في الحدود والضوابط اللخبطه دي نتيجه الجهل بالشرع الجهل بالدين في ضابط اتعامل مع اختي لحد فين ومع امي لحد فين ومع بنتي لحد فين الشاهد هنا في ايه اللي انا عايز اقوله بقى ان بعض الناس بيحاول ينكر على ربنا كانه بيتعامل مع مديره في الشغل او صاحب العمل زي ما بيضحك على ده ويخادعه بيحاول يخدع ربنا او بيتعامل مع ربنا زي كانه بي- بيتعامل مع مراته في شغل الحرام والحلال وال... وال... والمسايسه والمداراه يا ابني ده ده ربنا اسمع فبما نقضهم ميثاقهم يا ابني انت بينك وبين ربنا ميثاق عظيم جدا اللي اخذوا عليك وانت في ظهر ابيك ادم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا ان كنا غافلين اديني ذكرتك فانت ربك الله يبقى ولاء الربوبية ده للأسف الشديد برضو كتير بقول إن أحيانا السلفيين بيعالجوا الغلو بغلو الصوفية عندهم أعظم توحيد توحيد الربوبية اللي هو تعلق القلب بالله عبد ورب السلفيين جم هدوا تعظيم الربوبيه ده شويه بانهم قالوا توحيد الربوبيه كل الناس بتوحد توحيد الربوبيه المهم توحيد الالهيه انا ما اقدرش اقول كده النهارده انا بقول النهارده ان التوحيد هو التوحيد الرب... توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات الثلاثه في نفس الدرجه من الاهميه توحيد توحيد الربوبيه اللي هو تعلق القلب بالله وأن ترى الله ربا مالكا بجميع الوجوه وتوحيد الإلهية ثمرة ومقتضى لتوحيد الإلهية أفمن يخلق كمن لا يخلق يبقى مقتضاها أن شهدت أن الله بيده ملكوت كل شيء فإنها مقتضاها ألا تصرف شيئا من أعمال العبادة إلا لله ومن مقتضاهما أنك توحد الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله ولا تتعدى ذلك يبقى الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات الثلاثة في نسق لكن ضيق الصدور وضيق القلوب بيخلي الناس يبقى عشان كده تلاقي كل الكلام على توحيد الرو- الألوهية كل الكلام على توحيد الألوهية لأن في مرض شائع هذه الأيام وهو الشركيات فنعالجه أما عندك أنت التلاتة التلاتة احنا بنعالج شرك القبور وشرك الحاكمية وشرك ال... هذه الشركيات ال- الموجودة نعالجها آه بتوحيد الإلهية لكن التلاتة في نسق واحد الشاهد هنا ايه فبما نقضهم ميثاقهم اللي هي وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قلت لكم إن في الدعاء وأنا بكتب دعاء الجمعة الاقي معظم ادعيه القران ربنا ربنا التوسل بالربوبيه فبما نقضهم ميثاقهم انت بينك وبين ربنا ميثاق عظيم ميثاق عظيم انك عبده وهو ربك حين يتفلت منك هذا الميثاق تنقض الميثاق الذي بينك وبين ربك ان تقفز على ربوبيته واحنا قلنا ان هناك عمل اكبر من الشرك اللي هو ايه منازعه الله في ربوبيته والهيته ازاي ان تشعر من داخلك تحب تريد ان يسالك الناس وان يحتاج اليك وان يخضع لك وان يذل لك انك انت تبقى عايز كده ان الناس يطيعوك فلا يردون لك كلمه وان وان عايز تبقى اله هي دي منازعة لله في ربوبيته وإلهيته يبقى نقضت الميثاق اللي بينك وبين ربنا ان انت عبد ان تعترض على بعض اقداره او احكامه او قضاء قضاه فيك يبقى نقضت الميثاق اللي بينك وبين ربنا حصل كده يحصل ايه بقى جعلنا قلوبهم قاسية لما يقسو قلبه الإشارة الملونة العلامة المضيئة العلامة الضوئية الإشارة الضوئية إن قلبه قاسي يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم ثلاث حاجات الحاجة الأولانية يا عم أسامة إنه يحرف الكلمة قلت لكم قبل كده في خطبة جمعة كان اسمها المنافقون الجدد التأول للتملص واديتكم مثالين ان واحد كنا بنصلي التراويح مع الناس بنصف جزء وبعدين بنصلي بالليل بثلاث اجزاء هو مش عايز يصلي معانا شيخ فقال لك لا اللي انتوا بتعملوه ده بدعه الزياده على 11 ركعه بدعه هو ما بيعتقدش ان الزياده على 11 ركعه بدعه ده هو بيقول كده ليه عشان ما يصليش ولما ما يصليش يبقى ما يصليش ايه ده دين تدين مش تارك الصلاه كنا بنشوفهم كده واحنا في الكعبه بنصلي 20 ركعه ورا الامام وهم يصلي 8 ركعات ويطلع يقعد يهزر ويضحك مع اللي جنبيه في المسجد هم قاعدين في الحرم في مكة تأول هي دي بقى يحرفون الكلمة عن مواضعه إن إيه السيدة عائشة قالت لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة طب نيجي نقول له ما السيدة عائشة قالت ما بال رسول الله قائما قط امال انت بتتبول وانت واقف ليه يقول لك لا ما ثبت في حديث حذيفه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال في سواطه قوم قائما الله يبقى انت بتعترف معايا ان السيده عائشه حدثت بما بما عرفت وان وان من حدث بزياده فمعه زياده علم عبد الله بن مسعود قال 15 ركعه عبد الله بن عباس قال 15 ركعه وعبد الله بن مسعود لما عد صلاه النبي سماها 13 وسيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فان خفت طلوع الصبح فاوتر بواحده يبقى ما وقفهاش عند 12 ولا 13 ولا 15 فاوتر بواحده ولكن التاول ده انه احنا معتكفين هو مش عايز يعتكف في المسجد ليه هيقعد في وسط الاخوه كده يبقى زيه زي الاخوه ما ينفعش لا فقال لك ايه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه وهكذا دايما هو عايز يفلت من الدين بدين تلاقيه في كل مساله كده بقى عشان كده قلت اوعوا بقى المدرسه الربانيه تختلف عن غيرها في تعظيم النصوص تعظيم قال الله قال رسول الله لما نيجي نتكلم في العلم المدرسة الربانية قلت لكم قبل كده لا نجادل ولا نماري في دين الله لا نماري ليه لأنه هيغلبك لأن أنا أعظم النصوص فهو بيلعب بالنصوص زي بتوع الشطرنج ما ربنا قال يقول رب ما ربنا قال الرسول قال طب ما النبي عمل ده احنا ما بنعملش كده احنا ما بنعملش كده احنا بتوع العمل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ضوابطنا ايه كنت بكلم واحد منهم فقلت له بس الحديث ده ضعيف قال لي ما انتوا بتستدلوا باضعف منه واحد صاحبك معانا في المدرسه قال لي ما احنا بنستدل باضعف منه قلت له اه بس الاضعف منه اللي احنا بنستدل بيه ده عليه العمل تلاقيه قال به الفقهاء الثلاثة مثلا من الأربعة بنسميها الجمهور قال به الجمهور وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به ابن القيم وقال به من المعاصرين فلان وفلان وفلان يبقى ده منهج منهج برنامج مش لعبة مش أنا بنقي على مزاجي وصحح وضعف على مزاجي ولا أعمل اللي أنا عايزه لا ده منهج يا جماعة ليه؟ لأننا اسمنا بفهم السلف مش بدماغي اروح مطلع حديث واقول ده ضعيف اقول ده صحيح واروح عامل بيه لا ده احنا اصحاب منهج بفهم السلف يميزنا كلمه اسمها الفهم الشاهد ايه ان قلوبهم قاسيه واحد يحرفون الكلم اتنين نسوا حظا تلاقيه دايما مهمل جانب ما بيفكرش في موضوع الحج والعمره ده خالص مثلا مثلا يعني مش على باله خالص نهائي قضيه ختمات القران ما بيختمش ما بي ابدا عمره ما عمل فيها عشر تلاف صلاة على النبي ولا مئة ألف استغفارة ولا تلتمائة ألف تسبيحة ما عملهاش دي مش على باله مسألة بر الرحم صلة الرحم أرحامه اللي حواليه مش على باله أرحامه زي أخوه شقيقه بينه وبينه مشاكل ومقاطعه من زمان مش مقاطعه ازيك عامل ايه بيتقابلوا في المناسبات مش ده البر هو بر اخوك انك تقول له ازيك الله يسلمك ده اخوك اقرب ارحامك اليك الشاهد ايه نسوا حظا مما ذكروا به ثلاثة ولا تزال لا تزال تطلع على خائنة منهم في دقة خيانة لا تزال هتفضل طول عمرك كل يوم والتاني تصبصه بخاين كل يوم والتاني يروح طالع لك بخيانة جديدة كل يوم والتاني هلا في ايه ويقول لك ايه سامحني عمري ما هزعلك تاني دي اخر مرة هتشوف ك- مني كده انا مش طبيعي اعمل كده بس غلطة عديها مش لسه بتقول آه، والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس طب وبعدين هتتربى امتى لما انا افضل على طول فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا الكلام ده ماشي في معاملاتنا في الحقوق بيننا وبين ربنا فاعفوا واصفحوا انا مسامح لكن لما بربيك همسك لك على واحده صح ولا لا م- بتختلف بقى ما تقوليش الله وهي دي بقى اللي انتوا بتقولوا حسن الخلق وال... و- التربيه حاجه والمعامله مع العوام حاجه تانية لما بربيك بمسك لك على الغلط عشان تتربى عشان تتعلم عشان تنضبط لان تعاملك معايا فرع عن تعاملك مع الله مش الرسول قال لهم استقيموا فاني اراكم مش كان يقول لهم فان الله يراكم معايا ولا لا فلذلك بقول ايه ولا تزال تطلع على خائنة منهم الخاين هيفضل طول عمره خاين قلت لكم قبل كده ان الخيانه طعمها مزز بيعجب ناس فاللي بيدوقها مره ما بيبطلهاش ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم طب أعمل إيه ما تتعبش قلبك فاعف عنهم واصفح الآية الأخيرة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي الخمسة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ها إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين لما شرب الخمره وبعدين قال له سيدنا عمر اشربت الخمر قال قال الله عز وجل ليس على الذين امنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا قال له أخطأت إستك الحفرة لو اتقيت وآمنت وأحسنت ما شربت الخمر لو اتقيت وآمنت وأحسنت بس كده يبقى اللي بيقول هعمل ايه ما الظروف حكمت ما هو انت لو متقي مؤمن تقي محسن عمر الظروف ما تحكمك انت تحكم ابو الظروف هي دي اسال الله ان يجعلنا واياكم من المحسنين احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث رباني